النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين هذه هي الحلقة الرابعة من مجموعة كن صحابيا الدرس الرابع تحدثنا في الدروس الثلاثة السابقة عن جيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا في الشريط الأول عن صفة هذا الجيل العظيم خير الناس خير القرون تحدثنا عن هذا الجيل الذي راى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش معه وتحدث اليه وتعلم منه مباشره ثم نقل الرساله بامانه الى من بعده بعد ذلك بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زلنا الى اليوم ننعم بنقل صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم للدين الينا وتحدثنا في الدرس الثاني لو تفتكروا الدرس اللي كان اسمه القابضون على الجمر تحدثنا فيه عن إمكانية تقليد جيل الصحابة بعض الناس تحبط من تقليد جيل الصحابة لأنه جيل عالي جدا لا إحنا بنقول إن هذا الجيل جيل قدوة نستطيع أن نقلد هذا الجيل نعم الذي يقلده والذي يعمل بسيرته كأنه يقبض على الجمر لكنه في المقابل كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ مثل أجر خمسين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ممكن نقلد هذا الجيل والدرس الثالث تحدثنا فيه عن صناعة الإنسان صناعة الإنسان في الإسلام يعني إيه إنسان في الإسلام وإزاي الصحابي كان بيتحول من واحد ملوش أي طموح في الدنيا غير ملذاته الشخصية وغير حياته الخاصة إلى إنسان يحمل هم هذا الدين على عاتقه يحمل هذه الدعوة إلى كل ربوع الأرض تحدثنا عن أمثلة الصحابة الكرام كيف أسلموا وكيف انتقلوا من ظلمات الجاهليه الى نور الاسلام وذكرنا ان بدايات الصحابه كانت صعبه بل هي اصعب من بدايتنا ولا شك الصحابه كانوا يعبدون الها غير الله عز وجل ونحن بحمد الله ولدنا مسلمين الاب والام عند الصحابه كانوا من الكفار والحمد لله الاباء والامهات عندنا من المسلمين المؤمنين وانتقال الصحابه من الكفر الى الايمان اختبار صعب جدا الحمد لله نحن لم نعرض الى هذا الاختبار فبالتبعيه انتقالنا من عدم الالتزام بهذا الدين الى الالتزام به لا شك انه اسهل من انتقال الصحابه مما كانوا عليه الى ما وصلوا اليه. احنا في هذه المحاضرات المحاضره اللي هتيجي دلوقتي النهارده المحاضره الرابعه واللي هيجي بعد كده ان شاء الله هنمسك في كل محاضره صفه من صفات الصحابه او معنى من المعاني اللي الصحابه مارسوها في حياتهم ونشوف يا ترى كانوا فاهمينه ازاي ازاي اتحركوا بهذا المعنى في حياتهم وهو ده الطريق اللي مشي فيه الصحابة ووصلوا فيه إلى ما وصلوا إليه من نعيم الله عز وجل في الآخرة كما قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم يبقى نخلي بالنا احنا في هذه الدروس عايزين نكون عمليين عايزين نعرف ازاي ممكن نقلد جيل الصحابة ازاي ممكن نمشي في نفس الطريق اللي مشوا فيه في هذه المحاضرة نحاول أن نضع أيدينا على أول الطريق الذي سار فيه الصحابة النهاردة هنتكلم على صفة من أهم صفات الصحابة شيء هام جدا كان يميز جيل الصحابة أنا أعتبر هذا الشيء هو أهم شيء في حياة الصحابة مطلقا لا يمكن ان يكون هناك مؤمن بغير هذا الشيء بغير هذه الصفه لا يمكن ان يقبل عمل بغير هذه الصفه يعني هذه صفه فعلا خطيره هذه هي صفه الاخلاص لله عز وجل الاخلاص انا عارف ان كل واحد مننا ممكن يقول انا مخلص او يعتقد اعتقادا جازما انه مخلص تمام الاخلاص لكن كيف كان مفهوم الصحابة عن الإخلاص إزاي الصحابة استوعبوا هذه الصفة وإزاي مارسوا هذه الصفة في حياتهم يا إخواني ويا أخواتي قبل أن أبدأ في وصف فهم الصحابة لصفة الإخلاص احب ان اذكر لكم ان هذا الدرس صدقا اعتبره من اهم الدروس في حياه المسلم من اهم الدروس من اخطر الدروس فعلا علشان كده عايزين نركز قوي عايزين نفهم قوي كل كلمه في الدرس النهارده اللي معاه ورقه وقلم يكتب واللي بيسجل يبقى يسمع الشريط مره واثنين وثلاثه القضيه فعلا خطيره يا اخواني اللي هيسقط في امتحان الاخلاص هيسقط فين هيسقط في النار واللي هينجح هيعدي هيعدي فين هيعدي في الجنه القضيه فعلا خطيره شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه عن قضيه الاخلاص ايه في منتهى الخطوره يقول ولقد اوحي اليك اليك يخاطب من يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك بقيه الانبياء ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لو ما كانش في اخلاص لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين قضيه خطيره جدا حتى هذا الكلام يوجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم مفهوم ان الرسول مستحيل ان يشرك بالله عز وجل ولكن هذا لتعظيم الجرم يا اخواني لتقبيح الفعل والشرك هو عكس الاخلاص اللي هيشرك بالله عز وجل ما اخلص لله عز وجل عارفين يعني ايه اخلاص الاخلاص يعني يكون العمل خالص تماما من كل شائبه الشوائب هي الشركاء يعني لو أشركت مع الله عز وجل واحد تاني أي حد بنسبة 25% مثلا تفتكر هتاخد 75% من الأجر ويروح عليك 25% ولا هيروح العمل كله هل سيحبط العمل كله لنسبة بسيطة من الإشراك وربنا بيقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين اسمع معايا كده الحديث ده اللي بيفسر هذا الموضوع روى الامام مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يعني هذا حديث قدسي يقول الله عز وجل انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري يحصل ايه تركته وشركه يروح العمل كله سبحان الله في حديث بيوضح هذا المعنى بصورة أكبر بيقول إيه؟ روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم واحد طالع يقاتل علشان الغنيمة الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر عشان يشتهر أمره بين الناس والرجل يقاتل ليرى مكانه عشان يتقال ده شجاع فمن قاتل في سبيل الله الراجل بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فمن من هؤلاء الثلاثة قاتل في سبيل الله فمن قاتل في سبيل الله سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عن كل هؤلاء الثلاثة حتى ما ناقش القضية بتاعتهم قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله سواء بقى الأغراض الثلاثة اللي فاتوا دولت أو غيرهم من الأغراض كل ده مش في ميزان الله عز وجل كل ده ما ينفعش أنه يتحط في جانب الإخلاص كل ده إشراك بالله عز وجل هي حاجة واحدة بس اللي بتكون في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله خلي بالنا المغنم يا إخواني ليس حراما بالعكس ده الله عز وجل شرع في كتابه ان الغنيمه توزع اربعه اخماسها على الجيش يعني المغنم ليس حراما والذكر بالخير ليس حراما وصفه الشجاعه ليست حراما ولكن هذا للعبد هذا للنفس هذا حظ النفس وليس لله عز وجل يعني انت بتقاتل عشان الحاجات دي لنفسك خلاص خدتها في الدنيا فلا يحسب عند الله عز وجل لكن اللي بيقاتل علشان يرفع كلمه الله عز وجل في الارض هو ده المقاتل في سبيل الله في حديث أخطر من هذا الحديث بيوضح المعنى بصورة أكبر وأكبر روى النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر خلي بالك هو عايز أجر من ربنا سبحانه وتعالى يعني خارج في سبيل الله عز وجل لكن إلى جانب هذا الخروج هو يلتمس أيضا الذكر عشان الناس تقول عليه فلان الذي قاتل وقاتل وحارب وانتصر وما إلى ذلك من صفات المجاهدين فهو عايز الاثنين عايز الأجر وعايز الذكر أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له الرجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له يقصد من الأجر يعني ليه قد إيه من الأجر عند الله عز وجل فقال صلى الله عليه وسلم كلمة في منتهى الخطورة قال لا شيء سبحان الله لا شيء يعني مش حتى نسبة الأجر 50% ولا 75% ولا 95% لا لا شيء فأعادها عليه ثلاثا الراجل مستغرب طب هو خارج للأجر كمان فالراجل مستغرب بيقول طب ما له يا رسول الله مرة والتانية والتالتة يسأل والرسول يقول لا شيء ورسول الله كما يقول أبو أمامة يرد عليه في كل مرة لا شيء لا شيء ثم قال صلى الله عليه وسلم عشان يوضح له الصورة قال إن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحان الله أقول لكم حديث مرعب من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فعلا مرعب وفي معنى عميق جدا جدا أعتقد أن احنا اتكلمنا في هذا الحديث لما جينا نتكلم على كيفية حفظ القرآن الكريم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين نرجع نعيد الحديث تاني روى مسلم والنسائي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلي بالك إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد أول واحد ربنا يحكم عليه يوم القيامة رجل استشهد واحد يقرأ الحديث في أوله كده يقول إيه ده ما شاء الله يدخل الجنة بغير حساب فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قعد يقول له اديتك كذا وكذا وكذا وكذا من النعم الضخمة الكثيرة التي لا تحصى من الله عز وجل فقال قال الله عز وجل يعني فقال ما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت ما شاء الله يعني أقصى الأعمال رفعة عند الله عز وجل ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت سبحان الله كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل هذا الرجل كان يقاتل للذكر كان يقاتل من أجل أن يشتهر بين الناس بأنه مقاتل جريء شجاع لأن يقال جريء فقد قيل الناس قالت اللي انت عايزه ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار أدي أول واحد الرجل الثاني اللي يقضى عليه يوم القيامة ورجل تعلم العلم مش بس كده وعلمه تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته ما شاء الله أمور عظيمة جدا تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل أنت ما كنتش بتعمل كده لربنا سبحانه وتعالى أنت كنت بتعمله للناس عشان الناس تقول ده عالم وده قارئ والناس قالت خلاص خدت اللي أنت عايزه فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه الرجل الثالث ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال فاتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيه الا انفقت فيها لك فقال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد ده كريم قوي الناس تتكلم عليك فقد قيل الناس فعلا قالت الكلام ده ثم امر به فسحب على وجهه ثم القي في النار سبحان الله لازم يا اخواني ويا اخواتي نقف وقفه مع هذا الحديث الخطير كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يسعر جهنم اول ما تسعر بزان او قاتل او مرتكب لكبيره من الكبائر او لمعصيه ضخمه من المعاصي كان ممكن ولكن سبحان الله ربنا اراد أن يسعرها أولا بهؤلاء لإثبات أن عملهم الذي أشركوا فيه غير الله عز وجل قد أحبط تماما خلاص أكنه ما اتعملش وكل ده علشان إيه؟ علشان تعظيم قدر الإخلاص لله عز وجل الصحابة فهموا النقطة دي كويس علشان كده عاشوا حياتهم كلها لله عز وجل عاشوا حياتهم بكاملها مخلصين لله عز وجل لما نعرف الأحاديث ديت والآيات ديت ونعرف فهم الصحابة لهذه الآيات نقدر نفهم مواقف غريبة جدا في حياة الصحابة تعالوا شوفوا الموقف العجيب ده روى النسائي عن شداد ابن الهاد رضي الله عنه وارضاه شداد ابن الهاد من الصحابه من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فامن به واتبعه رجل من الاعراب ثم قال اهاجر معك تعالوا نتعلم الاخلاص من هذا الاعرابي البسيط اللي لسه يا دوبك امن برسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا لما امن بالرسول بقى اسمه صحابي حقق شروط الصحابي زي ما ذكرناها قلنا ان الصحابي هو الرجل الذي امن برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ورآه او اجتمع به ومات على هذا الايمان فالاعرابي ده بقى صحابي فلسه اسلم جديد فالرسول صلى الله عليه وسلم اوصى به بعض اصحابه عشان يعلموا الدين فقعدوا يعلموا الدين ثم جاءت غزوه مباشره بعد هذا التعليم البسيط لامور الدين جاءت غزوه فلما كانت هذه الغزوه غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم السبي اللي هو ايه نساء فقسم وقسم له يعني قسم لهذا الاعرابي الجديد لسه اسلم حديثا لكنه دخل في الموقعه وانتصر فبتقسم الغنيمه على الناس فقسم السبي على الصحابه الصحابي ده ما كانش موجود الاعرابي ده كان في مكان بعيد فلما قسم صلى الله عليه وسلم الاقسام على الصحابه جعل له قسما وقال لاصحابه يعني لما يجي هذا الرجل اعطوا له قسمه فجاء الرجل فدفعوه اليه فقال ما هذا قال قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك الرسول هو الذي يقسم يعني هذا حلال خالص يا إخواني وبعدين ده إيه ده سبي يعني نساء يعني هناك ميل فطري له ومع ذلك تعال شوف رد فعل الصحابي الأعرابي البسيط الذي أسلم منذ أيام قلائل يا ترى كان رد فعله إيه تعالوا شوفوا عمل إيه أخذه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا اللي يقرأ الحديث يفتكر إن هو مستقل هذا العطاء ما هذا قال قسمته لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قسمته لك قال ما على هذا اتبعتك ولكني اتبعتك على ان ارمى الى ها هنا وشاور للحته دي في رقبته مكان في الحلق مكان مميت يا اخواني لو ضرب فيه بسهم قتل لا محاله يقول ولكني اتبعتك على ان ارمى الى ها هنا بسهم فأموت فأدخل الجنة عايزين نقف وقفة وقفة طويلة هنا في هذا الموقف هذا الفعل من الصحابي يا إخواني قد يستغربه البعض قد يعتقد أن هذه مبالغة وهي فعلا مبالغة لكنها مبالغة في الخير الصحابي ده يا إخوة ويا أخوات مع أن عمره في الإسلام قليل جدا جدا لكن سبحان الله فهمه عميق جدا جدا رؤيته واضحة جدا جدا الجنة يا إخواني كبرت أوي أوي أوي في عينيه الجهاد بقى عنده يساوي الدنيا كلها فخايف ياخد حاجة تشغله عن الجهاد ومن ناحية تانية خايف نيته تتغير ساعات الواحد بيبتدي عمل بنية خالصة لله عز وجل وبعدين لما تكتر فلوسه أو تكتر منفعته من العمل بتتغير نيته يعني زي اللي بيعمل مدرسة مثلا بنية إن ده مشروع تربوي إسلامي هيفيد بيه الأمة الإسلامية كلها عمل جليل جدا وبعدين لما تيجي الفلوس الكتير يبتدي يغير في نيته يبتدي يخلي الدنيا هي همه يرفع أسعار المدرسة يعمل رحلات بأسعار يعني عالية ويكسب من ورائها يغير لبس المدرسة كل سنة علشان أولياء الأمور يضطروا يشتروا اللبس كل سنة يكتر عدد الطلبة في كل فصل يعني بدل ما كان آية هخليهم عشرين أو خمسة وعشرين علشان الأمور التربوية يبقوا تلاتين واربعين وخمسين علشان الفلوس تكتر مع إنه عارف إن الأبعاد التربوية اللي كان ناوي يعملها في الفصل مش هيقدر يعملها في العدد الكبير ده خلاص النية اتغيرت الصحابي الأعرابي البسيط ما كانش عايز يدخل في كل التجربة دي عايز يعيش حياة مخلصة لله عز وجل وإن قصرت هذه الحياة علشان كده رفض المغنم الحلال وقرر أن يشتغل لله عز وجل بدون أجر وطبعا هذا وإن لم يكن فرضا فهو من فضائل الأعمال والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك ولم يذكر أن هذا تشدد منه بل قال إن تصدق الله يصدق لو فعلا أنت صادق في نيتك ربنا يحقق لك اللي أنت عايزه عشان كده الواحد مننا لازم يكون ليه أعمال خير كتير ما ياخدش عليها أجر من حد ما ياخدش عليها أجر علشان يثبت إخلاص نيته لله عز وجل يعني مدرس ممكن يدرس من غير فلوس للناس اللي محتاجة طبيب ممكن يعالج من غير فلوس للناس المحتاجين محامي ممكن يترافع عن مظلوم محتاج من غير فلوس علشان هو محامي بيشتغل لله عز وجل آه ده مش فرض لكن هذه وسيلة لإثبات الإخلاص لله عز وجل واحد ممكن يسأل طيب إيه الوسيلة اللي تعرف بيها أنك مخلص تماما لله عز وجل في عملك كلنا بنقول إحنا مخلصين لكن ساعات بيكون هناك أجر على العمل يا ترى كل واحد خد أجر على العمل بقى مش مخلص أقول له لا طبعا ما الصحابة كانوا بياخدوا أجر على عملهم وبقية الصحابة في نفس الغزوة خدوا الغنيمة وخدوا السبي أمال إيه المشكلة إخلاصهم عالي جدا إزاي تفهم إنك أنت مخلص أو غير مخلص أقول لك إن المقياس الحقيقي في الإخلاص إنك تعمل العمل بصرف النظر خدته ولا ما خدتش أما إذا ربطت عملك بالأجر فهذا يدل على ضعف الإخلاص أو غيابه أصلا تعالوا نرجع لقصة الصحابي الأعرابي الصحابي قال أنا مش عايز أخد من السبي أنا لم أدخل معك في الإسلام إلا لأقتل في سبيل الله فقال له صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق فلبثوا قليلا كما يقول شداد ابن الهاد رضي الله عنه وأرضاه الحديث فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو غزوة ثانية فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل جايبينه مقتول جايبينه شهيد رضي الله عنه وارضاه الأعرابي قد أصابه سهم حيث أشار سبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو حتى الرسول صلى الله عليه وسلم مستغرب السهم جايله في نفس المكان قالوا نعم قال صدق الله فصدقه شايفين الإخلاص يا إخواني ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه فكان فيما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا انا شهيد على ذلك الله يا ترى في مكافاه احسن من كده من ادراك يا اخي لعلك تعمل عملا خالصا لله عز وجل تماما وتكون النهايه في هذا العمل فتموت على هذا الاخلاص ويكون هذا العمل هو سبب السعاده في الدنيا وفي الاخره هو ده الإخلاص اللي احنا عايزينه تعالوا شوف الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو يعتق العبيد في بدء الدعوة كان يشتري العبيد بكميات كبيرة ويدفع أموال ضخمة في شراء العبيد وكان يشتري عبيد ضعفاء فقراء بسطاء من الرجال ومن النساء على السواء فقال له أبوه أبو قحافة وكان ما زال مشركا قال له يا بني أراك تعتق رقابا ضعافا فلو أنك اعتقت رجالا جلدا يمنعونك فقال الصديق رضي الله عنه وارضاه يا ابت انما ابتغي وجه الله عز وجل انا مش عايز اي حاجه غير رضا ربنا سبحانه وتعالى انما ابتغي وجه الله عز وجل هو ده الاخلاص يا اخوان فانزل الله عز وجل قوله وسيجنبها الاتقى هذه من اعظم مناقب الصديق رضي الله عنه وارضاه الله عز وجل يشهد له بانه الاتقى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى هو ده الاخلاص وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى مش عايز حاجه غير انه يرضي ربنا سبحانه وتعالى فقط ولا سوف يرضى هي دي برضه نتيجة الإخلاص أن يرضى عنه الله عز وجل طيب واحد ممكن يقول لي والله الكلام سهل لكن التطبيق صعب بل عسير أقول له إيه أقول له صدقت فعلا كلامك كله منتهى الصدق والحق شيء صعب فعلا أحد التابعين يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي أكثر شيء صعب هو النية هو الإخلاص لكن سبحان الله لازم تكون في طريقة لزرع الإخلاص لازم ما هو ربنا سبحانه وتعالى مش هيطلب مننا حاجة إلا وهو يعلم أننا نقدر على فعلها فواحد ممكن يقول لي طيب قل لي طريقة عملية للإخلاص عارفين إذا قلت لي قل لي على شيء واحد بس واحد بس إذا فعلته زرعت الإخلاص في قلبي عارفين أقول له إيه؟ أقول له حاجة واحدة أقول له أعط لله قدره تخلص له بس حط مئة خط تحت الجملة ديت بروز كده العبارة ديت وخليها صورة دايما في خيالك للإخلاص لله عز وجل أعط لله قدره تخلص له والله يا إخواني لو عرفتوا قدر الله عز وجل مش ممكن هتقدروا تشتغلوا لغيره مستحيل يأتي الإشراك يا إخواني ويا أخواتي عندما لا تعطي لله عز وجل قدره شوف ربنا بيقول إيه وفكر في كل كلمة قال وما قدر الله حق قدره آدي المرض الناس التي لم تعطي لله عز وجل قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه آدي بعض علامات قدرة الله عز وجل الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى آدي اللي المفروض نعمله تعظيم وتقدير وإجلال لله عز وجل سبحانه وتعالى واسمع بقى بيقول إيه سبحانه وتعالى عما يشركون مين هم اللي بيشركوا الذين لم يعطوا لله عز وجل قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون يأتي الإشراك عندما لا يعطي العبد لله عز وجل قدره الصحابة عرفوا هذا القدر لله عز وجل ولذلك علموا أن من يعمل لإرضاء غير الله عز وجل فهو سفيه هذا نوع من السفه نوع من الحماقه ان تعرف قدر الله عز وجل ثم تعمل لغيره طيب ازاي ممكن نعطي لله عز وجل قدره اقول لك اكثر من النظر والتدبر في كتاب الله عز وجل المقروء وفي كتاب الله عز وجل المنظور ايه هو كتاب الله المقروء وايه هو كتاب الله المنظور عايزين ترجمه لهذا الكلام تعالوا نشوف الكتاب الاولاني الكتاب المقروء القرآن الكريم اقرأ أي سورة أو أي آية لابد أنك ستعطي لله قدره سبحانه وتعالى أي آية بس تدبر في كل آية وقف على كل كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقوم الليل كله بآية واحدة يقعد يصلي طول الليل بآية واحدة أم ليلة كاملة بقوله سبحانه وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم لو فكرت في الآية ديت مش ممكن تشتغل لغير ربنا سبحانه وتعالى ما هو كل شيء في إيديه طيب ليه تشتغل لغيره الرزق بإيديه سبحانه وتعالى قلوب العباد بإيديه سبحانه وتعالى المقادير كلها بيده سبحانه وتعالى الحياة بيده الموت بيده الجنة بيده النار بيده مفيش حد غيره هيحاسبك يوم القيامة طب ليه تشتغل لغيره سبحانه وتعالى هو الأول وهو الآخر هو المحيي وهو المميت هو النافع وهو الضار هو المبدئ وهو المعيد هو الملك هو الملك يا إخواني هو الملك الذي يملك كل شيء أي ملك من ملوك الأرض ملك نسبي غير مطلق وإن كان يطلق عليه لقب ملك لكن في الآخر هو ملك نسبي يملك أشياء ولا يملك أشياء أخرى قد يعتريه الفقر قد يعتريه المرض قد يعتريه الضعف قد يعتريه الحزن قد يعتريه الألم وسيعتريه الموت لا محالة قد يعتريه الموت ما يقدرش يملك سعادة الناس ولا حب الناس ولا أعمار الناس ولا أرزاق الناس ملك نسبي ملك بسيط حقير تافه ولازم في الآخر هيسيبه إما الملك هيزول وإما هو نفسه هيموت ويترك الملك فكل ده ملك نسبي لكن الله سبحانه وتعالى ملكه مطلق ازاي ممكن تشتغل لغيره اقرا مثلا في كتاب الله عز وجل وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم هو ده كتاب الله عز وجل المقروء القران الكريم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض هو ده الاخلاص بتسالني اتخذ واحد غير ربنا سبحانه وتعالى ولي ازاي قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم ادي سبب الاخلاص اي حد غيره يطعم ولا يطعم رئيس المصلحه مدير المدرسه الملك السلطان الشرطي اي حد يطعم ولا يطعم انما الله عز وجل يطعم سبحانه وتعالى ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من ايه ولا تكونن من المشركين خلي بالك من الكلام اللي بيشرك بالله عز وجل هو الذي يتخذ وليا غير الله عز وجل قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ادي سبب تاني للاخلاص كل الناس تملك اشياء بسيطه في الدنيا لكن لا تملك شيئا مطلقا في الاخره ادي الله عز وجل يملك الاخره بكاملها وكمل الايات اسمع ربنا بيقول ايه من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وخلي بالك بقى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ادي سبب ثالث للاخلاص محدش هينفعك غيره يبقى هو يطعم ولا يطعم الرزق كله جاي من عنده وهو يملك يوم القيامه ولا احد من البشر او الخلق يملك هذا اليوم الا الله عز وجل والحاجه الثالثه انه هو الذي ينفع ويضر سبحانه وتعالى والحاجه الرابعه وهو القاهر فوق عباده يعني حتى ان ما كانش بارادتك هيبقى من غصب عنك هو القاهر فوق عباده انت عايز تخلص او مش عايز تخلص اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزه هيكون وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ازاي ممكن تقرا الكلام ده في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ولا تخلص لله عز وجل اقرا مثلا لله ما في السماوات والارض ان الله هو الغني الحميد ولو ان ما في الارض من شجره اقلام يا سبحان الله اقف لحظة كده وفكر اقف لحظة وتخيل كل أشجار الأرض تخيل كل الغابات اللي سمعت عنها في أمريكا وفي أوروبا وفي مصر وفي غيرها سبحان الله أشجار لا نهائية تخيل أن كل هذه الأشجار أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر البحر عبارة عن حبر مداد ليكتب آيات الله عز وجل الشجر أقلام والبحر مداد ومع ذلك ما نفدت كلمات الله ما نفدت آيات الله عز وجل في الأرض ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ما فيش حاجة صعبة عند ربنا سبحانه وتعالى خلق البشر كخلق انسان واحد مفيش حاجه سهله وحاجه صعبه هو كله كن فيكون ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير الم تر ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ادي ايه بتشوفها كل يوم وعلشان تشوفها كل يوم الكون كله ماشي بنظام معين لو الأرض غيرت من سرعتها بدرجة بسيطة جدا أو الشمس غيرت من سرعتها بدرجة بسيطة جدا لا هتشوف الليل في ميعاده ولا هتشوف النهار في ميعاده لكن ده ما بيحصلش عمر الليل ما تأخر وعمر النهار ما تأخر ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق هو ذا الإخلاص وأن ما يدعون من دونه الباطل هو ذا الإشراك وأن الله هو العلي الكبير اقرأ القرآن يا أخي اقرأ القرآن بتدبر اقرأ القرآن وقف على كل كلمة وكل آية اقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله يخاطب أولئك الذين لا يعملون لله عز وجل الناس اللي بتقول أنا عبد المأمور فتمارس المنكر وتمارس الظلم وتمارس الخطأ لأن هناك من البشر من أمرهم بذلك قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله وبعدين يبتدي يعدد بقى ايه ضعف هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله عز وجل لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أدي أول حاجة لا يملكون مثقال ذرة سبحان الله شوف قد إيه الضعف لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أدي أول حاجة وما لهم فيهما من شرك يعني لا يشركون في حكم أي جزء في السماوات ولا في الارض وما له سبحانه وتعالى وما له منهم من ظهير ما فيش مساعد ما فيش معين يعني ولا حتى بيساعد ربنا سبحانه وتعالى في حكم الله عز وجل للسماوات والارض والحاجه الرابعه ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له يعني حتى هؤلاء يوم القيامه مش هيقدروا يشفعوا حتى ان كانوا ما بيحكموش وما بيملكوش وما بيساعدوش في الحكم كمان مش هيقدروا يشفعوا يوم القيامة يعني لا يملكون شيئا في المقدمة ولا يملكون شيئا في المؤخرة لا يملكون شيئا في الدنيا ولا يملكون شيئا في الآخرة طب ليه نشتغل ليهم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وبعدين تمر الآيات ورا الآيات ويجي في الآخر يقول قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم اقرا مثلا قول الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم تخيل الكرسي الذي وسع السماوات والأرض روى البيهقي وقال صحيح وكذلك قال ابن كثير عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ركز كده ايه في كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والارضون السبع عند الكرسي الا كحلقه ملقاه بارض فلا السماوات السبع تخيل السماوات السبع كل اللي احنا بنشوفه في الكون ده كل ده ما وصلش للسماء الدنيا تخيل بقى السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في فلاة كحلقة ملقاة في فلاة حلقة حديد ملقاة في صحراء واسعة وسبحان الله ده الكرسي أمال إيه العرش عرش الرحمن سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة يا سبحان الله العرش بالنسبة للكرسي زي الصحراء بالنسبة للحلقة الصغيرة الملقاة يعني كل السماوات وكل الأرض كلها ما تساويش أي شيء في كرسي الله عز وجل أو في عرش الله عز وجل هو ده ربنا اللي عرفناه في القرآن الكريم إزاي ممكن بعد ما تعرف كل ده ما تبقاش مخلص لربنا سبحانه وتعالى كيف يمكن أن تطلب من غيره ولا تطلب منه كيف يمكن أن تخاف من غيره ولا تخاف منه كيف يمكن أن تتوكل على غيره ولا تتوكل عليه كيف يمكن أن تلجأ إلى غيره ولا تلجأ إليه احنا كل اللي قلناه في المحاضرة لحد دلوقتي سبع ثمان آيات أنا عايزك تتخيل قد إيه هنبقى مخلصين لو قرينا كتاب ربنا كله بتدبر وبفهم وبوعي يكفي أنك تفكر فقط في أن هذا الكلام هو كلام الله عز وجل شيء مهول القرآن يا إخواني رسالة من الله عز وجل إليك فعلا اهتمامك بقراءة الرسالة بتدبر يكون تعظيم وتقدير للذي أرسل إليك الرسالة وبالتالي يا إخواني عشان نبحث عن الإخلاص لازم نقرأ الرسالة اللي جاية لنا من ربنا سبحانه وتعالى نقرأ كتاب الله المقروء هو ده الكتاب الأولاني الكتاب الثاني تعالوا نشوف كتاب الله المنظور كتاب الله المنظور هو الكون هو الخلق تفكر يا أخي في خلق السماوات والأرض آدي خلق من خلق الله عز وجل شوف ربنا بيقول إيه عنها في الكتاب لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا الكون يا إخواني فسيح فسيح جدا لدرجة يتوه العقل فيها تماما ومش ممكن هتقدر تتخيلها تخيل تعالى كده نفكر في الكون تخيل ان في طائرة خيالية لسه ما اخترعوهاش لحد دلوقتي طائرة خيالية تسير بسرعة 300 ألف كيلو متر في الثانية الواحدة يا نهار أبيض 300 ألف كيلو متر في الثانية الواحدة ترى اقعد تخيل معايا كده ترى كم من الوقت تحتاج للتجول في أرجاء الكون عارفين تحتاج لقد إيه؟ تحتاج لألف مليون سنة ألف مليون سنة وفي الآخر برضه مش هتقدر ليه؟ لأن الكون يتمدد يتوسع كما قال الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون تعال فكر معايا الأرض تبعد عن الشمس مسافة قد إيه؟ 150 مليون كيلو متر تخيل وهي تدور أي الأرض تدور في محورها بسرعة 1600 كيلو متر في الساعة 1600 كيلو متر في الساعة الدايرة اللي الأرض بتدور فيها قطرها قد إيه؟ قطرها 300 مليون كيلو متر تخيل الأرقام 300 مليون كيلو متر وبتكمل الدورة في قد إيه؟ في سنة كاملة طيب الأرض مع 8 كواكب تانية مع الشمس في المجموعة الشمسية يعني المجموعة الشمسية زي ما أنتم عارفين تسع كواكب أبعد واحد فيها اللي هو كوكب بلوتو بيدور في دايرة قطرها قد إيه؟ قطرها 12 واسمع الرقم 12 مليون مليون كيلو متر بيدور حوالين الشمس الدايرة بتاعته 12 مليون مليون كيلو متر كل ديت المجموعة الشمسية بس الشمس نفسها مش ثابتة الشمس نفسها هي كمان بتلف هي كمان بتدور بتدور في فلك ومعاها كل الكواكب اللي حواليها اللي منها الأرض سرعة دوران الشمس 960 ألف كيلو متر في الساعة الشمس دي يا إخواني أحد الشموس في مجرة هائلة اسمها مجرة درب اللبانة الشمس ديت معاها كام شمس زيها وحواليها كواكب زي الأرض وأكبر وأصغر حواليها برضه حوالين الشمس اللي زي شمسنا كم واحدة في مجرة درب اللبانة كم شمس في مجرة درب اللبانة عارفين قد إيه 400 ألف مليون شمس يا نهار أبيض 400 ألف مليون شمس زي شمسنا في مجرة درب اللبانة أكيد بقى الكون كله عبارة عن مجرة درب اللبانة بس لا ده مجرة درب اللبانة ديت واحدة من مجرات هائلة في الكون هو في كم مجرة في الكون؟ في 200 ألف مليون مجرة زي مجرة درب اللبانة طبعا الواحد مخه خلاص تاه ارجع بقى راجع المعلومات ديت اللي كان بيكتب يرجع يقرا اللي كتبه واللي كان بيسمع الشريط يرجع يراجع تاني اللي سمعه وشوفوا الارقام ديت هو ده ملكوت ربنا سبحانه وتعالى او جزء من ملكوت ربنا سبحانه وتعالى هو ده جزء الكون اللي احنا شفناه بالتلسكوبات وكل ما نخترع تلسكوب اكبر كل ما نشوف اكتر كل هذه المليارات تدور في الكون دون تصادم بعض المجرات بتخش جوه مجرات تانية بكاملها دون أن تصطدم سبحان الله شوف قد إيه الكون عظيم صنع من هذا يا إخواني هذا صنع الله عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ازاي واحد ممكن يعرف كل المعلومات ديت وكل الحقائق ديت وما يعبدش ربنا سبحانه وتعالى حق العباده ازاي ممكن يعرف كل ده ولا يعمل لله عز وجل او يعمل لغيره او يشرك بالله عز وجل احدا او شيئا ازاي مستحيل ديت كانت اكبر حاجات في الكون السماوات والارض تعالوا نتدبر في حاجه صغيره قوي قوي قوي في الكون تعالوا نتدبر في الذره سبحان الله الذره صغيره جدا في الحجم لدرجه اننا لا نستطيع بالمناظير الكبيره جدا التي تكبر ملايين المرات لا نستطيع ان نرى هذه الذره هذه الذره العجيبه سبحان الله تحتوي على نفس نظام الكواكب السياره حوالين الشمس نفس نظام النجوم الدائره في المجره سبحان الله ده يثبت ان خالق هذا الكون هو خالق واحد وحده الخالق سبحان الله لان كل الكون زي بعضه كل الكون فيه حاجات متشابهه جدا جدا جدا هذه الذره الدقيقه جدا جدا جدا تحتوي على الكترونات بتدور حوالين بروتون زي ما الارض كده والكواكب بيدوروا حوالين الشمس ادي برضو الالكترونات بتدور حوالين البروتون يا ترى حجم الالكترون قد ايه في الذره نسبه الالكترون الى الذره بتساوي كام لكام عارفين كام لكام عشان تفهموا حجم الالكترون ده قد ايه احنا قلنا الذره ما نقدرش نشوفها لانها صغيره جدا جدا الالكترون يا اخواني واحد على ألف مليون من حجم الذرة يا سبحانك يا رب واحد على ألف مليون من حجم الذرة الإلكترون بيدور حوالين البروتون بلايين المرات بلايين المرات في الثانية الواحدة عقلك لازم هيتوه لما تفكر في الحاجات دي الإلكترون أصغر من الذرة بكتير قوي زي ما انتم شايفين علشان كده نقدر نفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين العلماء السابقون كانوا يعتقدون أن هذه صيغة مبالغة ولا أصغر من ذلك لأن في اعتقادهم أن ما فيش حاجة أصغر من الذرة لكن سبحان الله أدي العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى من بيه علينا أدي العلم بيثبت أن الإلكترون أصغر من الذرة ألف مليون مرة وسبحان الله إحنا مش عارفين بكرة في إيه أنا متأكد إننا هنلاقي بعد كده إن الإلكترون ده هذا الجسيم الصغير جدا جدا جوه الذرة جواه عالم ضخم جدا من الأحداث إحنا لسه معرفناهاش وبكرة هنعرفها طب ليه بنروح بعيد تعالوا نفكر في نفسنا في جسمنا في حياتنا نفسها وفي أنفسكم أفلا تبصرون الإنسان قد ينبهر بنظام الاتصالات في العصر الحديث تليفونات ونت وأقمار صناعية حاجات كتير لكن سبحان الله تعال بص جواك تعال بص لنظامك العصبي لنظام الاتصالات جواك النظام العصبي في الإنسان بيضم ألف مليون خلية عصبية ألف مليون خلي بالك الأرقام ديت جواك جوا الطفل وجوا الشاب وجوا الشيخ الكبير ألف مليون خلية عصبية جواك نظام الاتصالات الرهيب اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه جواك من كل خلية تخرج أسلاك تنتشر في أنحاء الجسم المختلفة عشان تتحكم في كل وظائف الجسم في خلايا رايحة للرئة في خلايا رايحة للعين رايحة للقلب رايحة لكل عضو في الجسم الأخبار بتمشي في الأسلاك ديت بسرعة أكبر من 100 كيلو في الساعة جوه جسمك تخيل الأخبار بتمشي بسرعة أكتر من 100 كيلو متر في الساعة عايز تدوق عندك عشر تلاف شعيرة في لسانك عشان تتذوق سبحان الله عايز تسمع عندك في كل ودن عشر تلاف خلية سمعية عايز تشوف واسمع الرقم ده عايز تشوف عندك في كل عين 130 مليون خلية ملتقطة للضوء عشان تعرف تشوف كويس 130 مليون خلية في العين الصغيرة العين الواحدة 130 مليون خلية حران عندك 3 مليون غدة عرقية تفرز لك عرق بارد عشان تلطف حرارة الجسم شوف قد ايه ربنا رحيم بيك سقعان عندك ربع مليون خلية بتلتقط الأشياء الباردة وتبعتها للمخ فيبعت أوامره بتوسيع الشرايين عشان الدم يكتر والحرارة تكتر في الجسم ده جزء يا إخواني من الجسم ده جزء من الجهاز العصبي ولسه في الجهاز الهضمي والبولي والتنفسي والدوري وغيره عالم ملوش نهاية كل ده جوه جسمك سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد هو ده ربنا يا إخواني هذا هو الإله الذي نعبده هذا هو الإله الذي يجب أن نخلص له كيف نطلب رضا غيره بسخطه كيف نخشى غيره سبحان الله هؤلاء المتكبرون المتجبرون الظالمون ما هم الا اجسام بسيطه جدا لا ترى على وجه الارض على وجه الارض الارض فقط فكيف اذا تخيلت الكون الفسيح كيف يخشى المؤمن رجلا يعلم انه خلق لفتره مؤقته ثم هو حتما سيموت وكيف لا يخشى المؤمن الله الحي الذي لا يموت كيف يحب المؤمن احدا ينهاه ان يسير في طريق هذا الاله العظيم الجليل القدير سبحانه وتعالى هو ده ربنا اللي المفروض نخلص له يا اخواني هو ده ربنا اللي المفروض نعبده ما اسهل يا اخواني ويا اخواتي ان يفني الله الخلق اجمعين ما اسهل في ناس كتير مغروره بتعتقد انها ملكت شيئا فإذا بهم يناطحون الله عز وجل في ملكه ويحاربونه في شرعه ويعذبون أولياءه ويتقربون إلى أعدائه إليهم أهدي قول الله عز وجل ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز يا أهل الأرض أجمعين والله لو أبطأت الكرة الأرضية من سرعتها قليلا لقذف الخلق كلهم أجمعون من فوق سطحها ولقذفت معهم أبنيتهم وأدواتهم وأسلحتهم وكل ما يملكون ولكنه سبحانه وتعالى يؤخرهم يؤخرهم إلى أجل مسمى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الصحابة يا إخواني ويا أخواتي، الصحابة رضوان الله عليهم عرفوا قدر الله عز وجل. عرفوا قدر الله بمعطيات أقل بكثير من المعطيات التي معنا. ما كانش عندهم كل هذه العلوم التي تعطي كل هذه التفاصيل. لكن سبحان الله أي تفكر، أي تفكر في خلق الله عز وجل يقود الى الايمان به والاخلاص له اي تفكر حتى ولو كان بسيط شوف ربنا بيقول لك في الكتاب افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت بس اتفرج على الابل من بره كده من غير ما تعرف تفاصيل بقى الجهاز التنفسي والدوري والهضمي والبولي وكل التفاصيل اللي قلناها ديت لا بس اتفرج على الابل افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت بدون الدخول في تفاصيل الارض وحجمها والسماوات وحجمها والشمس وحجمها والمجرات لا والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت هذه امور معجزه ايوه احنا تعودنا على هذه الامور لكن هذا التعود لا يمنع هذا الاعجاز الرهيب في هذه الاشياء ان تدبرت فيها على ضحاله العلوم فانك لا شك ستعظم الله عز وجل الذي خلق هذه الاشياء فما بالك لو تبحر الناس في علومهم تفكر يا اخواني شيء في غايه الاهميه لتثبيت الاخلاص في نفس المؤمن لذلك سئلت ام الدرداء رضي الله عنها وارضاها قالوا لها ما كان اكثر شان ابي الدرداء اكثر حاجه كان بيعملها قالت كان اكثر شانه التفكر التفكر وسبحان الله قيل له قيل لأبي الدرداء أفترى التفكر عملا من الأعمال قال نعم هو اليقين يا سلام هو اليقين في الله عز وجل إذا تفكرت في خلق الله عز وجل لا شك أنك ستخلص له لذلك كان الحسن البصري رحمه الله يقول تفكر ساعة خير من قيام ليلة تفكر ساعة خير من قيام ليلة شايفين الأعرابي اللي عرف وجود ربنا سبحانه وتعالى بمعلومات بسيطة جدا جدا جدا شايفين قال ايه؟ قال البعرة تدل على البعير يعني لو شفت روث بعير أكيد في بعير عدى من هنا البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير أثر الأقدام يدل إن في حد كان ماشي هنا أفسماء ذات أفلاك وأرض ذات فجاج ألا تدلان على العليم الخبير سبحانه وتعالى شوف الأعرابي بمعلومات بسيطة جدا جدا عرف ربنا سبحانه وتعالى ما بالك اللي عرف كل هذه المعلومات التي ذكرنا طرفا قليلا قليلا قليلا منها في هذه المحاضرة يا إخواني ويا أخواتي عندما فقه الصحابة قدر الله عز وجل عن طريق القراءة في كتابي الله عز وجل المقروء والمنظور استصغروا كل ما هو دون الله عز وجل عملوا لله عز وجل ولم يعملوا لغيره خافوا منه ولم يخافوا من غيره اعتصموا به ولم يعتصموا بغيره والكلام ده بيفسر لنا مواقف كتير جدا جدا في حياة الصحابة نتعجب لها كثيرا تعالوا كده نشوف موقف عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه أمام هرقل عبد الله بن حذافة وقع أسيرا في يد هرقل ملك الروم في سنة 19 من الهجرة وهرقل سمع كتير قوي قوي عن ثبات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع عن عزوفهم عن الدنيا وسمع عن استهانتهم بكل قوى الأرض سواء الفرس أو الرومان أو غيرهم فهرقل عايز يختبر هذا الأمر بنفسه عايز يعرف هو إيه طبيعة الناس دولت اللي هزموا كل جيوش الأرض بهذه الصورة الغريبة جدا فهرقل مسك عبد الله بن حذافة وبدأ يسأله قال إني أعرض عليك أمرا الكلام لهرقل فقال عبد الله ما هو فقال هرقل أعرض عليك أن تتنصر مرة واحدة كده أعرض عليك أن تتنصر طب إيه التمن قال هرقل فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك سأطلق حريتك وهكرمك طبعا الملك لما بيكرم بيكرم يعني بكتير وأكرمت مثواك فقال عبد الله خلي بالك بقى من الثبات والإخلاص لربنا سبحانه وتعالى قال عبد الله هيهات انت بتحلم هيهات ان الموت لاحب الي الف مره مما تدعوني اليه ان الموت لاحب الي الف مره مما تدعوني اليه فهرقل ما ياس قال له اني لاراك رجلا شهما فان اجبتني الى ما اعرضه عليك يعني النصرانيه اشركتك في امري وقاسمتك سلطاني هديك نص الإمبراطورية الرومانية تخيلوا قد إيه العرض عرض رهيب جدا احنا بنتكلم في دولة ملكت نص الأرض يعني عبد الله بن حذافة في لحظة كده هيكون عنده ربع الأرض شوف الناس قد إيه بتبيع دينها في أشياء تافهة حقيرة ما تساويش واحد على ألف مليون من اللي عرض على عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه شوف عبد الله بيرد بيقول إيه رد عليه وهو يبتسم ابتسامة سخرية سخرية كبيرة أوي أوي أوي من هرقل ملك الروم قال والله لو أعطيتني جميع ما تملك مش بس النص لا كل الإمبراطورية الرومانية جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت ولو حتى لحظة واحدة وبعدين أرجع للإسلام تاني مش ممكن أسيب الدين ده بكل ملك الأرض يا نهار أبيض فهرقل استخدم بقى السلاح الأخير اللي عنده قال إذا أقتلك أموتك آخر سلاح في إيدين الجبابرة فقال عبد الله بمنتهى البساطة أنت وما تريد أنت وما تريد اعمل اللي تعمله فأمر به هرقل فصلب ثم أمر القناص الرومان فقال لهم ارموه قريبا من يديه ورجليه يعني نوع من الإرهاب ما تموتهوش هو مش عايز يموت هو عايز يكسر إرادته عايز يكسر إخلاصه لله عز وجل مش قادر فبيحاول يرهبه كل ذلك وهو يعرض عليه النصرانية الناس ترميه على يمينه وترميه على شماله قريب من إيديه وقريب من رجليه وفي كل مرة يعرضوا عليه النصرانية وهو يرفض ويقول لهم أنتم وما تريدون اعملوا اللي عايزين تعملوه مش ممكن أرجع عن دين الإسلام فانتقل هرقل إلى خطوة إرهابية أعظم أعظم من كده كمان عمل إيه؟ طلب قدرا كبيرا قدرة كبيرة جدا ثم صب فيها الزيت ورفعت على النار حتى أخذ الزيت يغلي وبعدين جاب إيه؟ جاب اتنين من أسارى المسلمين قدام عبد الله بن حذافة جاب اتنين من أسارى المسلمين ورمى واحد فيهم في الزيت المغلي سبحان الله شوف قد إيه الإرهاب عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه يقف ويرى كل هذه الأحداث يقول فإذا بعظامه عارية عظام هذا الأسير الذي ألقي في الزيت المغلي فإذا بعظامه عارية وقد تفتت لحمه ثم عرض هرقل على عبد الله بن حذافة النصرانية من جديد فكان عبد الله رضي الله عنه أشد لها رفضا سبحان الله لما يئس هرقل من عبد الله بن حذافة أمر رجاله أن يلقوه في القدر المملوء بالزيت المغلي خلاص هيتخلص منه فلما ذهبوا بعبد الله بن حذافة دمعت عيناه ففرح رجال هرقل وقالوا إنه قد بكى بدأ يتأثر فظن هرقل أنه قد جزع من الموت فقال هرقل ردوه إلي فلما جاءه عرض عليه النصراني من جديد فأبى عبد الله بن حذافة من جديد فقال هرقل ويحك فما الذي أبكاك إذن يعني زهقوا فقال عبد الله أبكاني أني قلت في نفسي خلي بالك من كلام عبد الله بن حذافة بيتكلم مع هرقل ملك الروم قال أبكاني أني قلت في نفسي تلقى الآن في هذه القدر فتذهب نفسك وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله يعني يا خسارة هموت مرة واحدة كان نفسي أعيش تاني وأموت تاني وأعيش تاني وأموت تاني في سبيل الله عز وجل شايفين قد إيه الإخلاص لربنا سبحانه وتعالى مش شايف هرقل بالمرة هو شايف بس عمل ربنا سبحانه وتعالى أحبط هرقل تماما يا إخواني أحبط تماما فعرض على عبد الله بن حذافة عرضا جديدا عرض بيبين مدى الإحباط اللي عند هرقل ملك الروم قال هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك طيب بس تبوس رأسي يا سيدي واسيبك أي حاجة منك أي حاجة سبحان الله فقال عبد الله بن حذافة لا وكمان بيشترط في هذا الموقف يقول له ايه وعن جميع أسارى المسلمين أيضا لا أنا هبوس راسك وتطلعني لوحدي لا ما ينفعش تطلعني وتطلع كل أسارى المسلمين فقال هرقل وعن جميع أسارى المسلمين أيضا أي حاجة بس من ناحيتك وأنا إيه وأنا هسيبك فقال عبد الله فقلت في نفسي عدو من أعداء الله أقبل رأسه فيخلي عني وعن أسارى المسلمين جميعا لا ضير في ذلك عليه فقمت فقبلت رأسه فأطلق هرقل عبد الله بن حذافة وأطلق معه جميع أسارى المسلمين سبحان الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما سمع بهذه القصة سر أعظم السرور وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ بذلك وأم بنفسه أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه يقبل رأس عبد الله بن حذافة في هذا الموقف يا إخواني شفنا أن عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه فقه قدر الله عز وجل وجلال الله عز وجل فلم يرى هرقل إلى جوار الله عز وجل لم يهتم بجيوش هرقل ولا قناصة هرقل ولا وزراء هرقل ولا أمراء هرقل ولا سهام هرقل ولا الزيت المغلي عند هرقل كل الحاجات دي ما شافهاش بيت القصيد أن تعرف لله قدره فإن عرفت ذلك لن تشرك بالله شيئا وهكذا يا إخواني فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا قدر الله عز وجل فأخلصوا له ولم يطلبوا إلا منه ولم يرجوا إلا إياه ولم يعتمدوا إلا عليه ولم يلجأوا إلا إليه هكذا وحدوا الله عز وجل التوحيد الكامل وأخلصوا له الإخلاص الصادق ولذلك وصلوا الإخلاص طريق هام جدا من طرق الوصول الى الله عز وجل. نسال الله عز وجل ان يبصرنا بمعالم الطريق المستقيم، وان يطهر نوايانا من اي شائبه، وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل، وان يعظم قدره في قلوبنا حتى لا نرى احدا سواه، انه ولي ذلك والقادر عليه، فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد وجزاكم الله خيرا كثيرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع